بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر اشعياء ناخد اشعياء 52 و 53 الجزء الحفظ بقى اللي عليكم عشان تتشطروا وتحفظوه قبل اسبوع الاعلام لانه ده اغنى نبوه في الكتاب عن الام المسيح الاصحاح ده أكبر نبوة واضحة صريحة عن آلام المسيح أنا مرة بدرسها مع واحد قال لي أنا مش عارف اليهود إزاي بيقروا الكلام ده ولسه مش مسيحيين فعلا أي حد يدرس الإصحاح ده لازم يقول كده بيبتدي الأول بآيتين من آخر 52 يقول هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم الاول تعالوا نتكلم عن كلمه عبدي عبدي دي بتلخبط الناس هل المسيح يلقب بالعبد نعم ليه لان المسيح بحكم تجسده صار انسانا كاملا وكانسان حقيقي ممكن يلقب بالعبد لان احنا عبيد عبيد لله اذا كلمه عبد طليق بالمسيح طليق بالتجسد ودي طبعا تقيله على ودان البعض شويه انما هي حقيقه وربنا يسوع قصد يعملها بأكتر من طريقة لأنه مرة قال إيه اللي عاوز فيكم يبقى أول الكل فليصير للجميع عبدا يبقى هو حتى قال لنا إيه عاوزين تبقوا في الأوائل الصفوف الأولى خدموا على بعض كالعبيد وربنا يسوع قعد تحت رجلين تلاميذه كأنه عبد وقال لهم هو مين الأعظم اللي بيتخدم ولا اللي بيخدم قالوا له اللي بيتخدم قال لهم وأنا بينكم كالذي إيه كالذي يخدم مش الذي يخدم وربنا يسوع له المجد استخدم تعبير إلهي عشان يؤكد أنه عبد بحكم تجسده قالها كذا مرة قال إلهي إلهي لماذا تركتني أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم يبقى هنا إيه بيستخدم لغة العبيد إنما أشعياء ذكر عن المسيح أنه عبد حوالي 12 مرة تقريبا في أشعياء بس لكن كل مرة يتكلم عنه كعبد يوضح حقيقة أنه هذا العبد غير كل العبيد لأنه بلا خطية يبقى واضح أنه العقيدة بتاعتنا طالعه من اول اشعياء مش بس الاناجيل اللي قالت لنا المسيح ما بيغلطش لا النبوات قايله لنا انه هياخذ صوره العبد ولكنه يظل مختلف عن كل العبيد في انه لا يخطئ. في اخر النص ده هنشوف ايه فيها عبد تاني يقول من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدي البار البار دي جايه في اشعياء صفه من صفات الله وحده ليس بار ليس ايه ولا واحد يبقى مفيش حد بار غير الله طب ازاي تلقب العبد بالبار يبقى من هو هذا العبد ربنا نفسه عبد يا البار مش بس هو بار ده اللي يعرفه يتبرر فهمتوا العهد الجديد هيمشي ازاي انت كل اللي هيسألوك على باب السماء يقول لك انت جاي تعمل ايه عندنا انت خاطئ قول لهم بس انا معرفته انا اعرفه معاه كارت منه انا تبعه بدل تبعه ادخل ما نقدرش نكلمك هو صاحب المكان فالبر المسيحي بتاعنا هو اصبح مرتبط بايه بان احنا تبعه اسمنا مسيحيين روحه فينا بناكل جسد ودمه كلامه شاغلنا احنا تبعه احنا وحشين وخطاة بس طول ما احنا معرفته يبقى نتبر وآثامهم هو يحملها ان كانت على الخطايا هو هيشيلها قبلها مثلا يقول ايه هو ذا عبد الذي اعضده مختاري الذي سرت بي نفسي جايه في اليونانيه هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي هي دي أساس الكلمة اللي سمعها يوحنا المعمدان هذا هو إيه ابن الحبيب الذي به سررت وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم عشان كده مين هو الحق هو نفسه المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة فأشعية 41 يقول أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك برضو الكلام على المسيح اللي شرح دي بقى فيلسوف المسيحية لأنها حتة صعبة على الودن يعني إزاي ربنا يبقى عبد ودي إشكال أغلب الناس اللي حوالينا مش قادرين يستوعبوه لأن هما بيتصوروا إن إحنا نؤله المسيح وبالتالي ننكر بشريته الحقيقة إحنا مش إحنا اللي قالنا المسيح هو المسيح إله حقيقي من الأول ولكننا لا ننكر بشريته المسيح إنسان أيوة طبعا نبي أيوة طبعا ولكنه ليس فقط إنسان وليس فقط نبي بل هو إيه الله بالحقيقة فهمتوا الفكرة لأن يوحنا واحد يقول كان لقب من ألقاب المسيح في العهد القديم النبي فلما سأل يوحنا المعمدان تكونش أنت النبي قال لهم لا مش أنا جاي ورايا لسه كان بيتكلم عن المسيح طب ما يعني زيه زي موسى لا لا لا لا النبي المعرفة بقال ده ما فيش حد زيه في العهد القديم ما هو جه أنبياء كتير قوي بس ولا واحد منهم اسمه النبي النبي المعرف بالال ده هو ده اللي اتكلم عنه موسى لما قال زمان هيجي واحد زي منكم يا يهود اللي مش هيسمع له هيهلك يعني انتوا ما سمعتوليش وطلعتوا عينيا انا هون انما اللي هيجي بعد كده ده لو ما سمعتلوش مفيش خلاص وكان بيتكلم عن المسيح اذا المسيح انسان طبعا بتجسده انسان انسان كامل بلا خطيئه نبي ايوه طبعا بحكم انه كانسان ياخذ لقب نبي رسول برضه صح تصوروا حتى كلمة رسول مقبولة أيوة مقبولة كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم لكن حسبوا إحنا فاهمينها دايما في دماغنا plus يعني هو مش بس إنسان أو نبي أو رسول هو ربنا واضحة؟ شوفوا بولس شرحها ازاي في فيلبي 2 لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب أخلى نفسه دي يعني إيه أخفى مجده تنازل عن جلال مجده وخد صورة العبد عندنا في التسبيحة كلمة جميلة نقولها إيه لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي لم يزل إلها يعني مش تحول إلى إنسان لا هو إيه أخذ طبيعة الإنسان وظل إلها على حاله فمين المعنى؟ ما زال المسيح هو الله بالحقيقة كل اللاهوت فيه كل صفات الألوهة فيه هو الخالق هو ضابط الكل هو المدبر هو كلي القدرة كلي الحكمة لكن إيه بقى اللي أضافه أضاف طبيعتنا البشرية فأصبح بياكل ويشرب وينام ويبكي ويزعل وكل حاجة واضحة؟ هي دي بقى هي دي حقيقة الخلاص بتاعتنا دي أهم قاعدة عندنا فهنا أول جملة سمعناها هو ذا عبدي الأب يتكلم عن المسيح يعقل يتعالى يرتقي يتسامى جدا يعني إيه بقى يعني عبد ده غير كل الناس غير كل البشر ده فوق فوق فوق يتعالى مش التعالي يتعالى في اللغة مقصود بيها أعلى من أي بشر في كماله زي يتسامى يعني كل السمو كل النقاوة كل الكمال حتى جدا جدا دي قليلة في أشعية بس عشان يقول لنا اوعوا تبصوا له كعبد يفتكر أي واحد فيكم إنه إيه زيه زيه يعني لا لا هو خد صورة العبد بس إيش جاب اللي جاب عشان كده في المزمور يقول له ايه انت ابرع جمالا من بني البشر يعني انت بقيت واحد من بني البشر لكن برضه ستيل ايه أبرع جمالا كانوا زمان لما يعلمونا في العربي يقول لك إيه الأفضل تفضيل لازم يكونوا الاثنين اشتركوا في الصفة لما أقول لك أنت أحسن من فلان يبقى أنتوا الاثنين كويسين بس في واحد أحسن من الثاني فأبرع جمالا من بني البشر يبقى بيقارن بين بشر وبعض يبقى المسيح تجسد وإنسان لكن أبرع جمالا من كل بني البشر ربنا يسوع قال من منكم يبكتني على خطية إن كنت أقول الحق ليه مش مصدقني آه برضه في نفس الإصحاح أشعية 53 يقول على أنه لم يعمل ظلما يعني ده الوحيد اللي ما فيهوش غلط ولم يكن في فمه غش يقول كما اندهش منك كثيرون هيظل المسيح له المجد أكثر شخصية في التاريخ مدهشة يختلف عليها الناس لغاية النهاردة شخصية المسيح هي أكثر شخصية في تاريخ البشرية اختلف عليها الناس في ناس مثلا تروحوا شرق آسيا يقول لك the great teacher المعلم الأعظم لا مش هو كده هو أكثر من كده كتير هو ربنا هم يعتبروه معلم عظيم جدا زيه زي بوذا يعني بس لا لا وفي ناس تعتبره لا شخصية وهمية واحنا كمسيحيين هو إلهنا ومخلصنا مش كده؟ لكن اندهش منك كثيرون لأنه الإنسان اللي مش فاهم يعني إيه تواضع ما يقبلش التجسد كان منظره كذا مفسدا يعني البهدلة اللي اتبهدلها التحطيم والآلام بتاعته هيدخل على الآلام أصله هنا أكثر من الرجل يعني ده, ده تعذب أكثر من أي بني آدم ده تشوه تشوه أكثر من أي شخص وصورته أكثر من بني آدم يعني إزاي يكون كامل كده ويتسامى جدا خلي بالكم نصين الآية عكس بعض يرتقي ويتعالى ويتسامى جدا ومنظره مفسدا أكثر من أي رجل فاهمين الاختلاف؟ إزاي هو كده عالي جدا وفي نفس الوقت يا عيني يتبهدل البهدلة دي كلها نرجع نبتدي بقى في 53 يقول نبت قدامه كفرخ كعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر مخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن كمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به يبقى حكاية مفسدا دي مقصود بيها إيه؟ شكله صعب عارفين لما الناس تتأذى من شكل واحد يعني جروحه كده مبهدلاه يبقى الواحد مش قادر يبص إلى هذه الدرجة ربنا يسوع قبل المنظر ده وربنا يسوع كان بيقول لتلاميذه الكلام ده بس ما كانوش عاوزين في كلام الواحد بيبقى مش عاوز يسمعه كذا مرة يقول لهم ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاء يصلب وفي اليوم الثالث يقوم فأشعية 63 كده بتتقال في اسبوع الالم كل النصوص دي يا جماعه هنعيشها بقى بعد اسبوع فخلي بالكم يعني لو شاطرين احفظوا بقى الكنيسه او الملائكه باصين على المسيح وهو جاي كده شايل صليبه او طالع من قصر هيرودس يا عيني الشوك على راسه ولابس نص عريان كده والدم طبعا بعد الجلد من راسه لرجليه فالبشريه بتسال ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة عارفين بيدوسوا المعصرة ازاي زمان المعصرة البلدي حض كده يحطوا فيه العنب ويطلع الراجل البلدي ايه آه يقعد برجليه كده ايه يقعد يدوس يدوس يدوس فيطلع الراجل من راسه لرجليه احمر دم العنب يسموه دم العنب دي موجودة في الكتاب يسموه دم العنب مش عصير عنب ثيابك كدائس المعصرة ايه اللي حصل لك ايه المنظر ده يبقى واضح المسيح كان فعلا الدم مغطيه من راسه لرجليه لان انتوا لو تتبعتوا الامه الشوك هنا والجلدات من رقبته لغايه ظهره وبطنه ورجليه فاذا كان متحوط بالدم من فوق لتحت قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد يعني إيه مفيش حد يقدر يعمل كده غيري مين يشيل الشيلة غيري طيب دستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي هنا ده مين يا جماعة ده الشياطين ده كل أسباب الخطايا اللي في حياتهم حياتنا احنا فايه الدم طبعا لطخه من كل حته لطخت كل ملابس نرجع للاشعياء تاني يبقى كانت المقدمه اول ايتين قال لنا ايه مين ده اللي عالي قوي متسامي قوي كده العبد الذي لا يخطئ وليه منظره مفسد كده اكتر من اي انسان يحكي بقى الحكايه يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب اهي الايه دي شغاله لغايه النهارده يعني الواحد يقول له يا رب بقول للناس ربنا يسوع هو ربنا محدش راضي يصدق اكتر خبر مش راضيين يصدقوه هو تجسد المسيح الله ظهر في الجسد فاشعياء بيقول له يا رب مين مصدق ولمن استعلنت ذراع الرب يعني مين اللي شاف انه المسيح له المجد هو ذراعك في في اللاهوت يقولوا ذراع الرب هي المسيح يعني ايه لانه الله لا يرى لكن ايده المرئيه اللي هو المسيح المتجسد في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه أعلنتها للأطفال يعني إيه حقيقة تجسد المسيح لا يقبلها الحكماء والفهماء الفلاسفة والمتكبرين بعقولهم ما يحبوش أبدا فكرة ربنا يبقى إنسان دي تدخلش دماغهم لأن هم متكبرين وربنا متواضع إنما الأطفال الصغيرين ليه يقبلوها عارفين ليه؟ لأن الطفل متعود إن أي حد كبير يكلمه لازم يعمل له إيه؟ ينزل له مش كده؟ الطفل متعود على إيه؟ إن الكبير يقعد معاه على الأرض يلعبه يكلمه بطريقته يوطي عشان يتكلم معاه لأن هو صغير فالأطفال يقبلون فكرة التجسد لأنه عادي أي كبير ينزل لنا فربنا كبير خلاص يجيلنا إذا الفكرة سهلة بالنسبة للأطفال علمنا بولس قال ننقذ من الناس الأردياء الأشرار لأن الإيمان ليس للجميع يبقى أشعياء تنبأ وقال يا رب مين صدق خبرنا إذا مش الكل هيصدق وبولس ختم عليها وقال الإيمان مش للكل ده مش معناه إن الإيمان مش معروض على الكل لا معناه الإيمان مش مقبول من الكل برضو ربنا يسوع عشان يوضح لكم حكاية زراعة الرب دي يقول إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين يبقى المسيح له المجد في تجسده زراعة الرب نبت قدامه كفرخ معلش المحاضرة شوية لاهوتية وفيها تأملات عن الصليب نبت قدامه كفرخ الفرخ اللي هو ايه الغص الفرخ يعني ايه عصا هارون افرخت ما طلعتش فراخ طلعت فروخ الفروخ اللي هي الاخصار وكعرق من ارض يابسه لا صوره له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه نص الايه حلو ونص الايه مش حلو في الاول يقول لك يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا وبعد كده يقول مفسدا اكثر من بني ادمين هنا يقول كعرق من أرض يابسة يعني غصن جميل طالع كده في حتة ما فيهاش ولا غصن عدل ما فيهاش ولا حاجة وبعد شوية يقول إيه بس ملوش منظر خالص راح فين منظره طيب يبقى الأول يتكلم عن التجسد وبعدين يتكلم عن الفداء يقول هو الغصن الذي بلا عيب في أرض يابسة وبعدين يقول بس برضه صورته وجماله رايحين خالص مفيش منظر نقدر نبص عليه كل ده على الصليب نفس المعنى اللي قاله المسيح لما قال أنا الكرمة وأبي الكرام كل غصن فيه لأتي بثمر يقوم فمرة في هوشع زكريا يقول تعبير جميل قوي يقول اسمع يا يهوشع الكهنة العظيم الجالسون أمامك أنا ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن هنا اتحط لقبين من ألقاب المسيح على فكرة كلمة غصن يعني ناصري فهمتوا ليه تسمى ناصري لأن ناصرة معناها في أحد اللغات أو لغتهم القديمة يعني غصن فربنا بيقول أنا هاجي بعبدي الغصن أنا شوف التعبير ها أنا ذاتي ده مين اللي بيتكلم المسيح ربنا بعبدي الغصن يعني أنا هاجي كعبد وكغصن عمال يحقق معاني كثيرة قوي يقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر واضح الكلام يبقى في إلحاح من النبوات على كلمة عبد وفي إلحاح من النبوات على كلمة أقيم لداود غصن بر فيملك ملك أدي اللقب الثالث يبقى هو عبد وهو غصن وهو ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض نرجع تاني للنص بتاع 53 لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي خلي بالكم ليها معنى كمان ايه كلنا بنحب نعمل منظر تصوروا الوحيد اللي ما اهتمش بمنظره كان ربنا يعني انت بتبص في المراية قبل ما تشوفك الناس انما ده مالوش منظر يا ساتر يا رب اتقال عليك انت كده الابرع جمالا من بني البشر الى متى نهتم بمناظرنا بعد ما المسيح نفسه قيل عنه لا منظر لا صورة ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي محتقر دخلنا بقى في الكلام اللي ايه يوجع بقى محتقر يا نهاري انتوا كنتوا تعبانين من كلمة عبد وما لا تعملوها دي, دي بقى يتقال على ربنا كلمة محتقر ازاي ده ممجد ومكرم ومسجود له معلش معلش بالراحة ما هو عشان خلاصنا هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا عمل كل اللي عمل محتقر وهيعيدها الآية مش هتخلص هيعيدها تاني محتقر فلم نعتد به مع قسوة الكلمة إنما طبعا دي تهزنا كلنا ليه أنت بيصعب عليك من كلمة إهانة إذا كان سيدك اللي خلقك احتقر انت بيصعب عليك ان تجاهلوك ما سمعوش كلامك ما قدروكش امال تعمل ايه لو احتقرت وبعدين حتى لو انت احتقرت ما احنا كلنا يعني في ايه في الهم سوا لكن دي بتتقال على ربنا ومخذول من الناس مخذول كلكم فاهمينها بقى مش كده بطرس خذله العشرة خذلوه يهوذا خذله وكسر قلبه اليهود كلهم خذلوه البشرية كلها خذلته مخذول من الناس لأنه ما فيش حد وقف له عين رجل أوجاع يعني خبرة في الوجع حياته كلها وجع مختبر الحزن يعني خبرة في الحزن كمستر عنه وجوهنا يعني هو مغمض عينيه ليه هو مش قادر يبص في وشنا ليه وساعات بنفهمها العكس احنا مش قادرين نبص فيه هي لا صورة له ولا جمال دي اتقالت احنا مش قادرين نبص في وشه اللي كله دم لكن هي ليها معنى تانية هو عمل وشه كده صعبان عليه مش قادر يبص في وشوش اليهود اللي جه يفديهم وهم تحت صليبه بيضحكوا بيتريقوا عليه مش قادر يبص في وش الرومان اللي جاي يفديهم وهم عمالين يتسامروا ويقطعوا في هدومهم فبيعمل وشه كده كأن ربنا ساعات يستر وجهه عن خطايانا عشان مش عاوز يغضب عشان صعبان عليه مش قادر يبص قد كده يا بشر وصلت بيكم تعملوا فيه ده كله مش حاسين في تعبير في مرقس وموجود زيه في متى يا جماعة يعزي كل المكتئبين الحمد لله كلنا بنعدي على الاكتئاب اتقال على المسيح أبشركم اتقال على المسيح انه اكتئب مرتين مرة في مرقس ومرة في متى في ليلة صليبه عشان تعرفوا يعني ايه مختبر الحزن مختبر الحزن في اعلى درجاته اللي هي الكآبة الكآبة يعني تحس كده في طوب على قلبك مش عارف تاخد نفسك في حزن ملوش مخرج طب وماله ده عدى عليه المسيح يقول ابتدأ يدهش ويكتئب يدهش لما الواحد يبكي ومش عارف يلم روحه لما الواحد يعيط بصوت عشان كده بعد عن تلاميذه تصوروا المسيح كان بيبكي بصوت بحرقة وكان في كآبة شديدة جدا ليلة صليبه عشان النبوة اللي بتقول مختبر الحزن لأن في مرارة هل ده يتعارض مع لاهوته؟ لا إنما ينطبق على ناسوته يعني إيه؟ كإنسان كلنا جربنا الحتة دي كإنسان أيوة بيعدي علينا كآبة يبقى لازم تعدي عليه كلنا لازم نعيط وماله لازم يعيط نتمرر طب وماله لازم يتمرر فرجل أوجاع ومختبر الحزن المزمور كتب عنه قال العار قد كسر قلبي العار عار الخطية عار الشعوب مش كده فمرضت مرضت هنا يعني المرض النفسي اللي هي الكآبة الشديدة انتظرت رقة فلم تكن ما صعبتش على حد يعني تعرفين لما الواحد يكون تعبان قوي مش مستني حد غير ان يبص له حتى كده ايه يعني بنظرة اشفاق انتظرت رقة فلم تكن معزين فلم اجد محدش عارف يعزيه حتى امه يا عيني قاعدة تعيط مش قادرة تتكلم مش حد يقدر يتكلم في الوقت ده طبعا بولس الرسول حطها لنا بقى في شعار جميل قال فيما هو قد تألم مجربا يقدر عشان كده من أكثر الأمور المعزية لأي مجرب صورة الصليب لما تحط صورة الصليب وتبص عليها كتير مهما كان وجعك يخف لو تذكرت آلام المسيح على الصليب بما فيها من آلام نفسية صعبة قوي تبتدي ت... أنت كمان تخف لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمل يبقى المنظر يا جماعة خلي بالكم بقى أشعية بيعمل ثلاث حاجات كبار قوي في النص ده بيتكلم عن التجسد بيتكلم عن لحظة الفداء شكل الصليب وبيتكلم عما وراء الصليب من أسرار تاني التجسد في قولة إيه كعبد و... ونبت كفرخ كغصن ها ده التجسد وبعدين صورة الصليب محتقر مخذول من الناس لا صورة له ولا جمال رجل أوجاع مختبر الحزن طب اللي بيحصل ده ليه فهمتوا ده البعد الثالث في الكلام لكن لكن يعني استنوا استنوا الموضوع مش على قد الكام ساعة ده الموضوع أكبر من واحد بيموت الموضوع كبير قوي أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمل يبقى كل واحد حزين يقدر يحط حمله على الصليب وكل واحد موجوع يقدر ينقل وجعه على ربنا يسوع ونحن أشعياء بيتكلم بلساننا كبشر حسبناه مصابا مضروبا من الله يعني عاوز يقول يا غبائنا بقى احنا كنا تحت الصليب عمالين نمصمص كده ونقول ده باين ربنا غضبان عليه قوي هما كانوا فاكرين كده اليهود البسطاء كانوا ما اللي يتصلب بالنسبة لهم ده لازم عليه غضب ربنا ده اعتقاد اليهود فبيقول نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا فهمتوا الفكرة وربنا فضل سايب الاعتقاد ده لغاية ما يكمل الفداء لغاية ما يتم ساعة صليب طبعا أصل رئيس الكهنة كان كان شاحن الناس مع ليلتها قال إيه جدف ما حاجتنا بعد إلى شهودها قد سمعنا تجديفه يعني اعتبره مجدف فمجدف يبقى ربنا غضبان عليه طبعا أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب يعني قد كده حتى ال... عارفين الخل في اللحظة دي بيشتغل زي إيه زي مخدر أو مسكن واخدين بالكم إنما هو مرضاش ليه مرضاش هو هو اللي جاي يسكن آلامنا فلو سكن آلامه آلامنا احنا هتنقح علينا فاهمين ازاي؟ لا هو لازم هو يتألم عشان احنا نرتاح فلم يرد أن يشرب عشان يقول ايه لا أنا هاخد الوجع كله انتوا بقى اجيب لكم انتوا الخل بقى والمسكنات ليكم انتوا طبعا من كتر بقى البهدلة كان يقولوا خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلصه إن كان هو ملك فلينزل الآن عن الصليب اللي فكرة حسبناه مصابا مضروبا من الله يعني واقفين تحت الصليب بيقولوا طب ما هو لو كان مسيح طب ما يخلص روحه قد اتكل على الله فلينقذه فهم فاكرين ربنا اللي بيأدبه وبيعاقبه وهو مجروح لأجل معاصينا يبقى هنا أشعية بيعمل إيه تاني بقول لكم بعد ما شرح منظر الصليب بس ما استفادش لأنه منظر صعب بيقول محدش قادر يبص على المنظر لا صورة ولا جمال بس محتقر مخذول من الناس رجل أوجاع مختبر الحزن إنما أتاري إنه أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها وإحنا المغفلين فاكرينه ربنا غضبان عليه وهو في الحقيقة مجروح مش لنفسه بقى لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديبنا عليه يعني ربنا بيأدب البشرية كلها عليه هو عارفين مثلا لما واحد يعمل عملة سوداء فيجيب أخوه كبير ياخد هو العلقة ياخد هو العقاب فهو أخونا البكر فشال الشيلة كلها تأديب سلامنا عليه وبجراحاته الحبر اللي هي الجراحات بجراحاته شفينا اللي منها بقينا نقول ايه بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا بولس يقول فيها ايه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله يعني إيه؟ يعني الفداء اللي بيعمله المسيح الله قدمه كفارة بس مستني نصدق في دمه عشان يبان قد إيه هو بار ويبرر الكثيرين برضه فراميا يقول إيه سلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا يعني هو سلم ذاته للصليب عشان خطايتنا وقام عشان يبرر بطرس الرسول خد بقى النص ده وقاله بطريقته قال الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد مع أي حد يتألم يقول طيب أنا هعمل وأسوي ما بيقولش كده لأن هو داخل بمزاج ويتألم بل كان يسلم لمن يقضي بعدل طب فين العدل هنا ما هو عدل ده قصاص خطايانا احنا وهو اللي بيدفعه فيبقى عدل فعلا العدل هنا انه ده احنا اللي بنتحاكم في اللحظة دي احنا اللي بنتحاسب الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده انا بأكد فكرة الفداء والكفارة من القديم والجديد على الخشبة كي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته اللي هي بحبره بس هنا فرق اللغة لأن بطرس ينقل عن السبعينية السبعينية اللي هي الترجمة اليوناني للعبرية هي نفس الفكر شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم أسقف إيه قيمة بقى التأملات دي معلش يا جماعة أولا المهم تحفظوا النص احنا لسه بقية النص هناخده بس أنا عاوز أقول إيه ناخد ثلاث حاجات من آلام المسيح مهمة كل ما تكون آلام المسيح قصادك أول بركة أو أول فايدة تاخدها تكره الخطية ودي اللي قالها أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة قال المسيح مرضاش يموت موتة سريعة واختار يتعذب وعذاب صعب جدا عشان كان عاوزنا كلنا كل ما نبص على الصليب نكره الخطية فدي تساعدنا في جهادنا تصور كل مرة انت بالدين بتحط شوكة أو مسمار أو جلدة طبعا الكنيسة عايشة المعنى ده في كرياليسون ها كرياليسون ال 41 مرة عشان تقول الجلدات والمسامير والشوك فتبقى أنت حاسس إنه يا رب ارحم يعني أنا اللي عملت كده فيك فإذا التأمل أو إكثار التأمل في ألام المسيح كل ما الصليب كان شغلك أول نتيجة إنك تبقى مش مستحمل تغلط مش طايق تغلط لأنه هو الغلط اللي وصل لكده تاني بركة تاخدها أو تاني نتيجة من التأمل في آلام المسيح هي التواضع على قد ما المسيح اتبهدل خالص الواحد يبص في الأرض تصوروا معايا عيل عامل عاملة واستدعوا ولي الأمر ودخل ولي الأمر فمدير المدرسة مسكه إيه غسله الولد يبقى واقف جنبه شكله ايه باصص في الارض ده لو عنده دم يعني انما انا اقصد ايه حاسس انه انا بهدلت ابويا انا بهدلته جبت له الكلام فيبقى الواحد مكسوف اذا الصليب يخلي الواحد طول عمره مكسوف والكسوف ده هو تعبير التواضع ان الواحد خجلان انا اللي عملت كده في ربنا فازاي الواحد يجي له لحظة كبرياء ولا يتعالى ولا يدين الناس ولا يشوف نفسه أحسن الكلام ده إحنا اللي عملنا كده في ربنا عشان كده فغلطي قال لهم أيها الغلطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب يعني المسيح كان قصاد عينيكم إيه اللي أنتم بتتكلموا فيه ده إيه اللي أنتم شايفين نفسكم فيه ده ثالث بركة لآلام المسيح إنك تحب الألم يبقى أول حاجة تكره الخطية اثنين تخجل وتتضع ثلاثة انك تحب الوجع بمعنى ايه كل لما يجي لك ألم بتعتبر نفسك مشارك المسيح صليبه اللي هي التعبير بقى ايه شركة آلام المسيح إن كنا نتألم ايه معه نتمجد أيضا معه والألم في حياتنا نوعين نوع بمزاجك ونوع غصب عنك والاثنين شركة في ألامه يعني إيه وقفة الصلاة فيها وجع هتقبلها ولا مش هتقبلها المطانية فيها وجع الصوم في وجع السهر في وجع احتمال الإهانة وجع احتمال المرض وجع لو قبلته وبصيت على الصليب اتحسبت شركة في ألامه لأنك لما تشوف إن المسيح وجعه أكتر من وجعك لا تسكت طبعا هتقول إيه بقى هتعترض على إيه فإذا أنت بتقبل ألم باختيارك في ألم بتقبله بس مش باختيارك يعني إيه غصب عنك يجي لك المرض أو تيجي تجربة يجي اضطهاد يجي ظلم عشان كده الآباء يقولوا إيه إن لم يكن هناك ألم تجبر عليه لابد أن تجد لك تعبا تختاره يعني لو حياتك ما فيهاش تجربة جديدة اوعى تسيب نفسك مرتاح تبقى فصلت نفسك عن الصليب خلي الراحة للسماء إنما اجري على تعب الصلاة والصوم والخدمة والمحبة ما كل ده متعب بس تعب أهون من تعب فما تسيبش كتفك فاضي شيل صليب إذا ما لقيتش الصليب يفرض عليك يبقى مش أقل من إنك أنت تختاره لنفسك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد